السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأزال الحديث حول الحدث الفريد الذي حدث في رمضان ألا وهو حدث فتح مكة تكلمنا المرة اللي فاتت عن موضوع دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أراد أن يزيل هذه الأصنام وقلنا بقى أن الأصنام دي هتتشال إزاي والأمور دي هتتهدم إزاي ده اللي كنا توقفنا عليه وقلنا ان الاصنام كانت متشربه جدا في قلوب الناس وكان كل واحد عنده صنم كل يوم واحد رايح يعمل حاجه ويرتب يعني عاوز زواج عاوز خلفه عاوز اي حاجه فسبحان الله تلاقيهم دايما عندهم موضوع الاصنام ده دي الكعبه بتاعتهم اللي بيطوفوا حواليها فكريا وقلبيا قبل ما يكون جسديا وقلنا ان في مواقف طريفه جدا كانت بتحصل من هؤلاء كان في واحد رجل من بني ملكان رايح بابله على صنم لقومه كان الصنم ده يدعى سعدة وكان هو عاوز يعمل يعمل وقف يخلي يخلي ان الصنم دي تكون ايه ليها اوقاف يعني سبحان الله فبيقول راح الراجل المسكين ده عشان يحط الابل تبقى وقف شوفوا يا جماعه سبحان الله منشغلين ان يعملوا اوقاف للاصنام واخدين بالكم يعني اهل الكفر عندهم سبحان الله استعداد ان يبذل ماله للباطل بتاعه فالراجل ده رايح يبذل وقف لصنم اسمه سعد فشوف الحرص على ان هو يبذل للباطل بتاعه كل الناس بيبذلوا كل الناس آه كل الناس يغدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آه شركة فورد بتاعت السيارات كنت آه يعني عندي مرة في يوم من الأيام كده كنت مهتم جدا بموضوع ملف مفهوم الأوقاف عموما وأثره في التأثير لأن موضوع العمل الخيري أو العمل التطوعي ده هو سبحان الله خصلة موجودة في النفس البشرية جاء الإسلام أقرها وهذبها ووجهها سبحان الله حتى هتلاقوا بقى يعني حاتم الطائي وهتلاقي ابن جدعان كان بي وكان الكفار بيسقوا الحديد و سبحان الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة استدلت على عدم الخزيان أن الله لن يخزيه بسبب وقوفه في مناشط الخير وطبعا هذا محمول على الإنسان اللي بيبذل دايما الإحسان بتاعه للغير بعدما يحسن في علاقته مع الله وإلا إحسان مع الخلق بلا إحسان مع الخالق فهذا لا يؤبه له وبيكون لأغراض أرضية لا سماوية ف تفاجئوا إن سبحان الله العالم كله في يعني مفهوم العمل التطوعي والعمل الإصلاحي والعمل الإحساني الكل شغال فيه بس كل واحد ليه فكره الخاص والأيديولوجية بتاعته الخاصة شركة فورد دي مالها وقف وقف على مين؟ على العلوم السياسية الأمريكية. بعضهم بيوقف ويشارك في الأمور الاجتماعية عشان ده بيساعده في تخفيف الضرائب أو الهروب من الضرائب وده سيستم معمول بيه عالميا إنك لما بتشارك في حاجات زي كده بيخفف عنك الضرائب ولذلك اوعى تكون فاكر يعني لجمال عيونك إن أحيانا تلاقي مثلا مؤسسة كبيرة أوي عاملة نشاط تدريبي بتديك حاجات كده مجانية لا لا لا هو عامل ده من باب مسؤولية اجتماعية بي- بيتشال عنه حاجات قد كده من الضرائب فتقريبا يكون هو دايما الكسبان فهو ظاهرا بيخدمك لكن حقيقة لا يريد خدمتك أصلا آه، الشرع بيجعل النية دي تتظبط تماما عند الإنسان فهؤلاء كان عندهم الوقف حد عارف أوقاف تانية آه، لكفار معاصرين ما شاء الله ده في ناس يعني إيه، واخدين بالهم قوي ومركزين يعني بيل جيتس عنده ما يقرب من تلت المال بتاعه عامله وقف طب بس هو الوقف مفهوم ايه يعني انا جلست قبل كده مع محمد الامين وكان في مؤتمر يعني آه، يعني كان آه، موجود عادي يعني مش يعني مش حاجه مجلس سري يعني فهو كان عامل تلت ماله وقف مارينا بقى والسي دي سي والكلام ده بس وكل واحد بقى الوقف بتاعه على حسب اللي هو بيحط فين يعني آه، مستشفى الدمرداش عندنا في مصر وقف طبعا ما بتكلمش بقى دلوقتي على الايه ان آه، الناس كفار والعياذ بالله لا ما اقصدش كده انا اقصد ايه بقى امثله كتير قوي من حاجات احنا ممكن ما نشوفهاش وما كناش نتخيلها خالص ان دي اوقاف فكل الناس بتضع و- وبتركز جدا في الاوقاف بتاعتها في جامعات كتيره جدا عالميه آه، هي وقف وقف ده يعني الأرباح بتاعته لا تعود علي أنا لا تعود على الإنسان هو بيسيب بيثبت الأصل يعني بيسيب الأصل ويسبل المنفعة ده في الإسلام يسبل المنفعة يعني المنفعة تكون في سبيل الله إيه، تثبيت الأصل أنا عندي شقة فالأصل الشقة دي وقف يعني إيه يعني منفعتها وقف لإما حد يجي ينتفع بيها دار قرآن أيتام آه، حد بيعلم الناس محو الأمية آه، حد بيعلم البنات ازاي يعني تعمل آه، تتريز ولا مثلا الزهور ولا اي حاجه حد بيدي الارامل حاجات خاصه دورات وكده فالمكان ده بيكون ال- الاصل ان هو ثابت بنثبت الاصل فالاصل بنسيبه ثابت موجود وبنثبل المنفعه او انا باجر المكان ده والريع بتاعه الربح بتاعه بوجهه فين الخير فدي اوقاف اوقاف عاليه جدا يعني ال- الباب ده آه، مليان في ال- في العالم دلوقتي آه، بس كل واحد بيحطه فيه في اوقاف في اوقاف موقوفه المال ده موقوف لمين لنشر الالحاد ونشر الاباحيه هو مال كده موقوف للموضوع ده وفي م- حاجات موقوفه تانية للتسليح وفي م- موقوف لمش عارف ايه ميزانيات فانت ممكن تستغرب آه، عشان كده ان الاحتلال الفرنسي والانجليزي لما اتوا بلاد العرب من اوائل ما فعلوا عملوا ايه؟ ازالوا هذه البنود من الدساتير الاسلاميه. لان بن مفهوم الوقف ده لو القانون قانون قانون الوقف ده لو اتعمل خلاص يعني انت استشعر كده انك تكون عندك مثلا آه، فندق على النيل وتقول ان الفندق ده آه، انا عملت وقف للارامل المحتاجه واخد بالك والدوله تحمي تحميك وتحمي هذا الامر ما- ملناش دعوه بقى انت نيتك ايه نيتك ارضيه ولا نيتك آه، يمين ولا يسار لا هو ده قانون الدوله تحميك وان ده يكون وفي معايير معينه مين اللي ياخد المال ده ومين ما ياخدش المال ده ومين اللي يقع عليه الشرط ده ومين اللي ما يقعش الشرط ده يبقى عندك أوقاف كده تقول إن الوقف ده لحفظة القرآن القرآن. الوقف ده آه، لجميع آه، الملتزمين مش عارف آه، مثلا آه، مع الأيتام الوقف ده مش عارف إيه. في واحد آه، مسلم آه، فرنسي عمل وقف معاصر هو عمل وقف الوقف ده لإيه؟ الوقف ده لدفع الغرامات التي تقع على المنتقبات واصلة الفكرة؟ ان اي واحده عليها فاتوره آه، آه، نقاب هو يدفع من باب ولا يط- يطؤون موطئا يغيظ الكفار فالفكره بس اللي انا مش يعني مش عاوزنا ان احنا نهرب منها هي فكره ايه ان ان مفيش باطل يا جماعه هينتشر الا ومعه اشياء حاجتين اي فكره على وجه الارض سواء كانت حق او باطل لابد من قوه تحميها لابد من قوه تحميها ومال يكونوا إيه في ظهرها وذلك دايما ان في اتنين الاتنين دول لما بيتقوا الله وبيكونوا مخلصين مفيش حد بيعرف يجيبهم مفيش حد بيعرف يجيبهم أهل الأموال وأهل العلم أهل العلم يعني باختصار أهل الفكر اللي معاه الفكرة اللي معاه الرؤية اللي معاه ال GPS اللي هنمشي عليه وأهل المال اللي بيذلل ليه الصعب واخدين بالكم فوجود الأهل الفكرة وأهل المال نايمين ده بيأخر وده بيكون سبحان الله ممكن تفاجأ يوم القيامة تلاقي إن مشكلة أهل الأموال المس... من أهل الإسلام هم اللي عطلوا الدعوة كان في طلبة علم وكان في آه، أهل قرآن وكان في وكان وكان وكان وكان لكن كان مش معاهم أنا النهاردة معلم القرآن بياخد قد إيه؟ يعني اما بياخد 2000 جنيه بيبقى يعني الناس عاوزه تقول له ايه بص بقى احنا غرقناك اهو خلاص هات بقى مصر كده كلها حرتها وعلم الناس القران في حين هو هو معلم القران ده لو خريج مثلا اداب ولا خريج او اتعلم فوتوشوب او اتعلم اي حاجه هياخد مبلغ 5000 جنيه وهو قاعد في بيته حاطط رجل على رجل طيب هو عنده احتياجات يعمل ايه مش قدامه الا ان يسيب الكلام ده ويروح يشتغل في مقبرة الشباب في مصانع من المصانع عشان يشتغل نائب محاسب ولا واحد سكرتير عشان ياخد 3 4000 جنيه عشان يقتات مال حلال وي- ويبدأ يعيش ومش يعيش يعافر فايه اللي حصل المجتمع خسر واحد مؤهل ان كان يعلم اولادنا القرآن ومين اللي كان السبب هم اهل الاموال طيب ليه؟ لأن هم شافوا إن أهل القرآن دي قيمتهم ينبغي إن لو أن الأمر بيد الإنسان إن معلم القرآن بس طبعا يكون معلم قرآن صح بقى يعني زي ما إحنا هنديله الراتب الصح هو يكون معلم صح معلم مب... فاهم المبنى عايش المعنى مربي خلاص المعلم ده لو أن الأمر بيدي لازم يبقى راتبه أعلى راتب شبه موجود لا تقول لي إن في مبرمج أصل عشان الندرة مش إحنا الرواتب بتاعلى عشان الندرة أصل ده أصل دي دكتورة شاطرة جدا جدا في الجراحة النسائية فراتبها عالي قوي هتعمل لي إيه الجراحة النسائية دي يعني لا لا لا أصل زوجتك لو عاوزة ت- أخ آخر هتعمل هتحمي هتحمي زوجتي يعني هتعالجها أه هتعالج جس- الجسد اللي آخره موت طيب معلم القرآن ده بيعالج القلب اللي آخره إيه؟ جنة بيعالج الروح اللي ممكن تخلد في الجنة لكن للأسف إحنا بنديهم كأننا بن- بنمن على هؤلاء ونحن نعطي هؤلاء والحمد لله الحمد لله أن رواتبهم مش عالية حتى يأتوا يوم القيامة يقولون يا رب أنت تعلم ماذا يعني جنينا من هذه المهنة من أمور مادية فلم يبقى إلا الرسالة وإلا لو النهاردة معلم القرآن بياخد بالعشرة آلاف جنيه كان ممكن النصراني يتعلم يعني القرآن لأن بقى تطب وظيفة فمن رحمة الله أن هذا التقدير أتى قدرا حتى يصفي الإنسان نيته ويعلم كويس فطبعا ده بنخاطب بيه أهل القرآن هنيئا لكم وبنخاطب أهل الأموال بالخطاب اللي أنا قلته من دقيقتين نرجع للراجل اللي رايح صنم سعد ده عشان يوقف الإبل بتاعته فسبحان الله فلما أول ما الإبل شافت أول ما الص- الإبل شافت الصنم نفرت نفرت من الدم يعني إيه، تفرقت كده اتضايقت من الدم اللي بيراق عنده وتفرقت في كل مكان الأعرابي غضب جدا جدا وتناول حجر ورمى بيه الصنم إيه يا عم كنت على طول كده في أول يعني شيء كده تتعرى الأصنام سبحان الله وقال أتينا إلى سعد ليجمع, ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد سبحان الله بيقول لك لا نفس الكلام سبحان الله كانت الأصنام دي عشان يعني أنا بس بحاول أأكد لحضراتكم قد إيه المجتمع ده كان عايش متعتق في وأشرب في قلبه حب الأصنام فلكم أن تتخيلوا هذا العمق طيب في رسائل قاعده عمال تجي لي على الخاص والكلام ده كله انا هريحكم يا جماعه في موضوع القران ده عشان ما فيش حد ياخد بقى من كلامي ويقطع انا اتكلم في فكره في معلم بقى خلاص بي- بيستعمل القران ده كجسر للامور الدنيويه وبيحاسب بالحصه و- وهو واقف وانت بتكلمني وعامل فيها جو الله يعينه بقى مش ده المعلم اللي انا بتكلم عليه خلاص انا بتكلم على معلم يعني في صفات معلم القرآن وأنا يعني أرى أن أحد أسباب استرخاص أهل القرآن هم أهل القرآن هم اللي رخصوا أنفسهم لما رضيوا بطريقة فيها إهانة ف يعني خلونا الموضوع ده ممكن نبقى نتكلم فيه بعدين بس إيه خلونا نركز بقى نشوف الجماعة دول بتوع الأصنام دول هيعملوا إيه تعالوا نروح لعمرو بن الجموح ونشوف قصته وهو سيد من سادات ايه بني سلمة كان بيته فيه صنم عندهم بصوا يا جماعة ال- العرب كان عندهم البيوت فيها أصنام وفيها الخمر خلاص وكل حي فيه ايه بيوت الايه آه، اتيان الايه النساء والكلام ده كله والرايات والكلام ده كله مش عايز اصرح اكتر من كده عشان ايه عارف ان في ممكن يكونوا اطفال موجودين فما يستوعبوش فيضطر ان احنا نشرح شرح ايه اسهاب شويه يعني ففي يوم من الايام فتيان بني سلمة دول أسلم فتيان بني سلمة وحضروا بيعة العقبة رجعوا ليثرب وكان الليل ضلمة جدا عمرو بن الجموح عنده الصنم بتاعه هم يعملوا ايه يخشوا بيت عمرو بن الجموح ياخدوا الصنم ويروحوا رامينه فين في الحفرة عاملين لقطة إبداعية كده وسيلة دعوية مبتكرة آه، بيدعبوا بيها عمرو بن الجموح وولاده وبعض الناس اللي إيه، الجيران والقرايب فبيهزروا معاه بطريقة معينة الهزار ده يؤدي إلى زعزعة يقينه واعتقاده في الأصنام فخدوا الصنم بتاعه بالليل وعملوا إيه؟ وراحوا رامينه في حفرة بيجتمع فيها غائط بني سلمة يعني فين عند الزبالة والمجاري والقرف عمرو يصحي من النوم طبعا لازم يقول أذكار الكفر اللي هي عندنا احنا أذكار الصباح فرايح عشان ايه يكفر الصبح ويجدد الكفر بتاعه قدام الصنم فقال ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة شوف شوف شوف سبحان الله غياب التوحيد بيعمل ايه غياب التوحيد يوصلك يوصل الإنسان إن يبدأ يقول ايه مين اللي ضرب الإله بتاعي النهاردة عشان كده لا تستغرب من الكتب المحرفة من التوراة والإنجيل وهي قاعدة يعني تتكلم عن الرب كأنه واحد في الحي بيتضرب ليه؟ لأن هم لم يعرفوا التوحيد الصافي النقي توحيد الأسماء توحيد الصفات توحيد المعاني دي لم يتشربوها فسبحان الله آه، عمرو بيقول لهم ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة وبعدين يبدأ بقى إيه ي- يلتمسه وينضفه ويغسله ويطيبه ويحميه بتعمل إيه يا عمرو بحمل إله ثم يقول له والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزيته لما تسأله يا عم مش هو يعلم ما تسأله وبعدين ينام ويصحى النوم الأطفال يروحوا داخلين عليه واضح إن هم كانوا سن مكين كده يعني فوق التمن تسع سنين شباب كده مرك- مركز أوي يعني آه، حضروا البيعة يا جماعة دي ناس تقيلة فعملوا إيه؟ يروحوا رايحين عليه وياخدوا برضه الصنم وإيه؟ ويحطوه في الأذى يا ويروح تاني عمرو الجمو ويعيش نفس العيش يغسله ويطهره ويطيبه وبعدين في يوم من الأيام راح جايب السيف بتاعه وراح معلقه عليه قال له إيه بقى والله إني لا أعلم من يصنع بك ما ترى فإن يك فيك خير فادفع عن نفسك وهذا السيف معك سبحان الله النهارده لو لو المقطع ده لو المقطع ده تم تسجيله والاطفال شافوه هيبانهم يضحكوا اللي عندهم 3 4 سنين هيقولوا شوفوا الاهبل شوف مش عارف ايه شوف كذا شوف كذا شوف كذا اه صدقني انت كنت هتكون كده بعيد عن الاسلام حتى 20 في 20 22 اه في 20 22 كنت هتكون كده فاحمد ربك انا لما بتخاطب مع اتناقش مع بعض الناس الذين ارتدوا والحدوا سبحان الله بشوف منهم حاجات زي كده بحس لو اتصورت مشهد اطفال الشوارع سيقعون على الايه بطونهم من الضحك فنسال الله ان يثبتنا على التوحيد ولا نكون اضحوكه لغيرنا فهي بيقول له ايه فادفع عن نفسك وهذا السيف معك وده برضو يدل عليه ان الداعي الموفق اللي ما يستعجلش مش كان ممكن الشباب دول يروحوا جايبين كده وماسكين عصايه ويمسكوا السيف ويبهدلوا ويكسروا الاصنام ديت قدام والدهم كان ممكن يعملوا كده صح لا هم عاوزين يعملوا ايه هم مش عاوزين يهدموا الصنم دلوقتي هم مشغولين بصنم أعمق وهو الصنم اللي في الدماغ والصنم اللي في القلب عاوزين يخلخلوه عاوزين يهدوه فعما تهدم أصنام القلب تبدأ تهدم الأصنام في الإيه؟ في الخارج ده أمر مهم أوي أوي حتى عما تيجي تتناقش مع النسوية والجماعة دول لازم تهدم الأصنام اللي في الداخل الأول قبل ما تتناقش في الأصنام الخارجية وتبدأ تهدمها لازم في أصنام جوه تهزها فالنبي الصحابة رضي الله عنهم الشباب الأطفال دول كانوا يخشوا على مين؟ على عمرو بن مهمل فلما أمسى ونام بقى برضه خدوا إيه؟ عادوا عليه وأخذوا السيف منه من عنقه وإيه اللي حصل بقى؟ ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من أغار بني سلمة يا جماعه الصحابه لازم نبقى احنا فاهمين الجمله دي يعني انا بكررها كتير الناس دي كانوا اذكياء مش بمجرد ان هم اتقياء وبس وقلت لكم ان كل نقطه بتدخل قلبك من النور بتاثر على صحه العقول الناس دي عندهم ابتكار بالمناسبه القصه ديت من القصص اللي ممكن انت يعني تاخدها في بحث الابتكار عند الجيل الأول أو عند علماء المسلمين التفكير الابتكاري والإبداعي دي من ضمن الحاجات اللي اللي يصلح عليها إنك تقول عليها كده لأن هو الابتكار والإبداع عبارة عن إيه؟ هو فعل المألوف بطريقة غير مألوفة فعل المألوف بطريقة غير مألوفة هو ده الإبداع والابتكار باختصار وإن كان في فرق بين الإبداع والابتكار مش وقته يعني فايه اللي حصل خدوا كلب ميت وربطوه وربطوه بالحبل ده والقوه في بئر من ابواب فغدا عم فين الاله هات الاله دور هنا يا ابني بص هنا بتاع وجدوا الاله فين وجدوه في البئر زي عمر بن الخطاب بيحكي بداية بيقول يعني زمان حصل موقف معاه مع الأصنام بيقول إحنا كنا مسافرين ان في واحد صنمه ضاع ودننا بقى ندور وفين ويقول اين صنمي اين صنمي وظللنا نبحث عن الهه عن اله هذا الرجل في الصحراء ندور على اله حد شاف اله يا جماعه هنا بتاع والكلام ده كله وفي الاخر خالص لقيناه ايه لقيناه تحت موقد كان في واحد ايه يعني عاوز هبت معاه يشوي فخد الاله وراح حطه فين سبحان الله ضلمه عشان كده إبراهيم قال لي عليه السلام لا أحب الآفلين أنا ما أحبش حاجة تغيب عني مش مساله يا جماعه هو عاوز لا يحب مجرد انها تبعد انا ما احبش الحاجه حب يعني قبل ما تقف مع كلمه القافلين اقف مع كلمه الحب اي حاجه هتمشي مش بق... مش باقيه انا لا الحب بتاعي مع اللي باقي فسبحان الله ده انه يدور لقوه فين لقوه في البئر منكس مقرون بكلب ميت ففي الوقت ده بقى راح واحد قال له ايه يا عم بقى سيبك من الالهه والقرف ده والاسلام والتوحيد راحوا ايه هنا بدا دعوه يعني هو خلي بالكم هم شغالين معاه وقاعدين يراقبوا من بعيد فشافوه دلوقتي بدا يلين بدا يهدى بدا ينكسر اه وهم عمال يكلموه كده فقام بقى هاج قوي وشكر الله سبحانه وتعالى ثم قال لي بقى والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن يعني مقرونين مع بعض الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن حاجة كده ايه جميلة أوي المهم مش عاوزين نتكلم كتير في موضوع الأصنام ده لكن أعتقد إن شاء الله إن ده كده اداكوا تصور تام مكة عاملة إزاي والنبي داخلها بقى يعني المشهد ده حصل في المدينة أي نعم بس كانت العرب عاملة إزاي آه كل الأصنام دي لأنها موجودة إلى أن ربنا رزق النبي صلى الله عليه وسلم بعد منتصف رمضان إلى 20 رمضان في الأوقات ديت سنة 8 للهجرة دخل النبي مكة فاتحة ويمم وجهه شطر المسجد الحرام كانت الأصنام حول الكعبة 360 صنم حوالين الكعبة يا ربي 360 صنم واحنا فين الكلام ده امتى تم ال 360 صنم دول حصلوا وكان مر على بعثة النبي كم سنة كده مر على بعثة النبي تقريبا كام سنة احنا دلوقتي 8 هجرية يبقى تقريبا كام سنة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم مش 11 خالص اه حوالي ايه 21 يعني عندنا 13 و8 فشوفوا 21 سنة يا أولي الألباب وحول الكعبة هذه الأصنام طب أنت عاوز تقول إيه؟ عاوز أقول لك بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود أبو بكر ووجود هؤلاء الكوكبة ممكن يبقى هناك بعض يعني البقايا من الايه من الظلمات تكون موجوده النبي مات والقدس ولي لم تكن تحت رعايه المسلمين وكانت تحت يد الكفار أهم شيء إنك تموت وأنت قد نجحت في المهمة مهمة العبودية مش تبقى مشغول طول حياتك وانت قاعد بقى في المدينة الثمان سنين دي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مش كل يوم قاعد يقول لهم ايه احنا عاوزين نكسر الاصنام عاوزين حد يروح يهدم طب ما فيش حد يدفع بالليل يروح يحرقها طب ما ليه لان هي لو اتحرقت واتكسرت لو النهارده 360 صنم ده هيعملوا اصنام من الطائف لغايه مكه في الوقت ده صح اراد النبي ان يزلزل هذه الاصنام اولا من قلوب هؤلاء من قلوب الاصحاب المهم انا هجري بقى عشان نشوف هنتهدم ازاي الاصنام دي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وانطلق حوالين الكعبه والاصنام موجوده فأخذ طرف رمحه وجعل يطعنها في عيونها ووجوهها فتهوى خلاص بتقع تهوى صنم واقف يروح خبطه النبي صلى الله عليه وسلم بالسهم كده بالرمح فيقع تحت رجله فيقول ايه جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكفئت على وجوهها وأخرجت من المسجد وأضرمت فيها النيران وكان على رأسها هبل 24 من رمضان سنة 8 هجرية يعني احنا دلوقتي في ليلة وترية ليلة 25 صح؟ احتمال تكون ليلة القدر يا رسول الله طب أنا عاوز أصلي يا رسول الله أو أنا أو أنا ربنا كده مش قابلني ليه؟ ليه؟ أصل أصل أنت بقى هتبعتنا دلوقتي لمناع عشان نهدمه بعث النبي سعد بن زيد الأشهلي إلى مناع عشان يهدمها طب يا رسول الله ممكن بعد العيد والعيد فرحة وفي شوال ونكون بقى طالعين برمضان بقى ومعانا طاقة كده تحرق أي صنم هو أنت لو رجعت تعتكف وجاي تبحث عن لذتك الخاصة اعمل اللي أنت نفسك فيه أما لو جاي تحقق العبودية العبودية هي حسنات على الطريق أينما رأيتها التقطتها خلاص تقدير الله سبحانه وتعالى الباب ده مهم قوي لان في ناس كتير يا عيني بتبقى حاسه ان رمضان ضاع ومش عارف ايه والقصه دي كلها وخاصه فعلا مع بقى جو النسويه الجميل ده اللي هم يعني الجميل من باب ان هو تبع ام جميل يعني آه ان ده آه انت كده بتضيعي نفسك وانت مالك ومال القصه ديت سبحان الله كان قبل كده كانت الاخت بتدخل المطبخ بتستمتع وحاسه ان هي بتاخد الاجور وكانت معاني عاليه جدا جدا طبعا انا اتكلم على الدخول الصحي الوسط انا بتكلمش على الناس اللي عندهم غلو وبيكلفوا اهاليهم ما لا يطيقون ودول انا اتكلمت فيهم كويس قوي ايه النسويه ديت النسويه دول هنتكلم عليهم ان شاء الله في سلسله بس اروق كده عشان انا مش عاوز اتكلم بطريقه بطريقه خناقه انا هنتكلم ان شاء الله في سلسله عن الهويه الانثويه المسلمه بس واللي يلاقي نفسه بقى ايه يعني بعيد عن الهويه ديت فايه ساعتها هنعرف يعني ايه النسويه فبقول لكم في 24 رمضان بعت النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد عشان يهدم منها فهدمها ولم يجد في خزانتها شيء 25 رمضان ليلة 29 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في حد بيقول إن النسوية بيحاربوا التعدد لا يا جماعة النسوية النسوية دين آخر غير دين الإسلام طبعا كفكرة لكن مش كل واحدة بتقول كلامهم فتلتزم بهذا الأمر وإحنا شرحنا الموضوع ده ده دين جديد هنتكلم عنه إن شاء الله نرجع في 25 خلونا بقى مع خالد بن الوليد هنسيب خالد بن الوليد يتكلم عن النسوية في 25 رمضان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد رضي الله عنه في 30 فارس من أصحابه وأمرهم بهدم العزة والسدنة بقى والحجاب بتوعهم يعني ما كانوش قادرين يستوعبوا إيه اللي هيحصل لما سمع السدنة بمسير خالد إليها عمل إيه بقى السادن السادن ده الخادم اللي هو بقى مشرف على الايه على على بيت العزة والقعدة الكفرية دي السدنة دول الخدمة الجماعة اللي هم ايه عارفين كده خادم العزة خلاص خادم العزة اللي آه الغير مقدس فهو الراجل ده خدم الأصنام أول ما عرف إن خالد جاي عمل إيه؟ علق سيفا عليها وأنشدها قال لها أيا عزة شد شده لا شوى لها يعني يعني لا تبقي على شيء انتبهي بقى اصل اللي جاي ده ايه يعني ده مستوى الوحش أيا, أيا عزة شدي شدة لا شوى لها على خالد ألقي القناع وشمري أيا عزة إن لم تقتلي المرأة خالدا فبوئي باسم عاجل أو تنصري لا بقى خلاص بص يا عزة تنصري اه يا ربي شوف واحد بيقول لإلهه لو مش هتعرف تقف قدام خالد لا انت تتنصر بقى الوثنية دي مش جايبة معاك سبحان الله فلما انتهى إليه خالد هدمها وهو يردد أيا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك شو يا جماعة العزة العزة والفخر هيبقى الإنسان سبحان الله شارب التوحيد وعايش عاد خالد رضي الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهدم العزة وقال له الحمد لله الذي أكرمنا بك وأنقذنا من الهلكة لقد كنت أرى أبي يأتي العزة وهو يحمل إليها خير ماله من الإبل والغنم فيذبحها للعزة ثم يقيم عندها ثلاثة قاعد يضيع فلوسه على العزة وكل واحد ليه عزته وبعدين يقيم عندها ثلاثة ثم ينصرف إلينا مسرورا يقول لك يا الروحانية اللي عند العزة يا ما هو يا جماعة أحيانا الجماعة اللي بيبيعوا توابل واللي بيبيعوا علف الدواب واللي بيبيعوا مصارين الإبل ما بياخدوش بالهم من الريحة بعد فترة يبقى الريحة اللي أنت بتتضايق منها دي هو ما عمره ما حس بغرابة فيها يعني سبحان الله هو الجماعة اللي بيبيعوا فسيخ هو عمره حس بالقفشة اللي أنت بتحسها دي فيقول خالد رضي الله عنه ثم ينصرف إلينا مسرورا ونظرت إلى ما مات عليه أبي وكيف خدع حتى صار يذبح لما لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع يا رب بعد كده في رمضان سنة تسعة هجرية وفدت ثقيف صاحبة مين بقى حد فاكر ايه الإله اللي كان عند ثقيف الراجل اللي كان بيعجن ده كان اسمه ايه اللات أحسنتم فوافدت ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض إسلامها على النبي وطالبين طلب صغنن قد كده اهو شوف بقى ثقيف بقى جايين يسلموا وجايين طلب صغنن قد كده ايه الطلب الصغنن طبعا صغنن عند بعض الناس اللي مش فاهمين الدين يسألونه أن يترك لهم اللات ثلاث سنين لا يهدمها يعني معلش يعني عند بمفاهيم بعض الناس العرض ده مغري ولا مش مغري عرض مغري ولا مش مغري يعني لو اليهود قالوا لك احنا هنسلم لك فلسطين وهنخرج خلاص بس احنا عاوزينهم عاوزين المسلمين اللي في فلسطين يتحاكموا لغير ما أنزل الله لمدة سنة وبعد كده احنا هنسيب البلد ديت خالص وهنسيبكم عرض مغري ولا مش مغري عرض مغري لل... للي رسالته مش تحكيم شرع الله اللي, ش... اللي رسالته وطنية علمانية رسالته أرضية قومية عرض مغري فأبى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض ايه اللي حصل فما برحوا يسالونه سنه ويابى طب سنه ويخفضوا المده ويابى عليهم بذلك حتى سالوه شهرا واحدا طب شهر واحد طب هم ليه يا جماعه كده انت جاي تسلم طب معلش بس سيبها لي عارف كده الاخت اللي اللي سابت الطريق الوحش وبعدين عاوزه ايه عاوزه تكمل وتقول ايه معلش بس هو انا كمنتقد ممكن ممكن عشان اصل انا جاي انا اصل انا فنانه اصل انا كنت زمان انا كنت معيده في الجامعه وكان لبسي صعب خالص فانا بقى لما لبست النقاب وكده ممكن عمو الشيخ يسمح لي ان انا احط آه يعني عطور اثنين وخميس بس اثنين وخميس بس وقت ال section ومش هتكون نفاذه بس حاولوا بس ان عمو الشيخ يكون فاهم ان انا كنت فين قبل كده لا مش هينفع طيب ممكن وانا قاعده بس مع ال... في جو المناقشه لا مش هينفع انتوا مفيش اي حاجه ليكم بت... بتكون للناس الطيبين اللي زينا انا عاوزه حد كده يعني عاوزه حد يعلمني الدين شبهي ساكن في الحي اللي انا ساكنه فيه مراته بتلبس لبسي بنته شبهي ده يفتينا ده حاسس بينا انا مش عاوز عمو الشيخ اللي ناحيته مش مسرحها ده ومراته النقاب بتاعها مش مش عاجبني انت عاوز دين ثقيف فبدأوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن يخفف المدة إن يخفف المدة أنتوا عارفين يا جماعة الفكرة فين؟ الفكرة في الموضوع ده إيه؟ احيانا بيكون الاختبار هو مدى استعداد الاراده بتاعتك للايه انك تدفع الفاتوره كامله اما فاتوره العظيم لا فاتوره العظيم دي مش بتاعتنا دي فاتوره يهوديه يؤمن بعض ويكفر ببعض في ناس كده يعني رأي الملك الذي أتى الأعمى وقال له أعطني مما أعطاك الله بعدما رد الله هي قصة الأقرع والأعمى والأبرص المشهورة فقال له إن لا ما ها هنا لك أجمع اختار أنت اختار ما شئت يعني فقال له إيه قال له أمسك عليك مالك فإن الله قد رضي عنك وسخط عن صاحبيك طب هو كان الاختبار فين هنا الاختبار أنت عندك استعداد الترك ولا لأ طب والناحية التانية الشيطان بيخلي أهل الباطل هو بيوزهم أذى فيقولوا لك كلام لو أنت وافقت بس بقى معاهم نسخة من مفتاح البيت يخشوا يسرقوا في أي وقت ما نرسل لسليمان هدية وبعدين نشوف ايه اللي هيحصل والله عجبته وده انه كده يقلبها ويقول الله ده هدية جميلة ده جاية منين دي ده سبق شوف يا اخي العسل بتاع سبق شوف يا اخي الشغل شوف مش عارف ايه شوف الصدر بتاعهم شوف فناظرة هي بتقول احنا هنبعت ونشوف اثر الهدية عشان كده قال لهم ايه سيدنا سليمان عرف كويس قوي الفكرة وربنا علمنا عشان كلنا نكون داي دايما زي سيدنا سليمان في الحتة دي اوعى تقع لان هم دول فكرتهم سيدنا سليمان استغرب تمدونني بمال انتوا فاكريني ان ده بابي ده انتوا غلابه قوي فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون انت تفرح باللي انت جايبه ارجع اليه طب هجيب لنا هديه لا انا هجيب لك بقى ليه هجيب لك حاجه تانية خالص الله اكبر فهم كانوا بيجسوا النبض بيضغطوا عشان يساوموك وزي ده اللي حصل في النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبه فمن ضمن العروض اللي اتعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رسول الله انت تستلم الحجر الاسود وانت بتطوف بتقول بسم الله الله اكبر وانت بتطوف صح؟ ايه هم بداوا ايه ان احنا نعبد الهك شهر واحنا وانت تعبد لا طب نعبده يوم ويوم يعني ابو جهل كده يبقى معانا وتهجد وتراويح ويبكي وبتاع ويوم تاني ان ابو بكر يبقى مع ابو لهب فرفض النبي فدنهم يساوموا يساوموا لغايه ما قالوا ايه طيب ويا رسول الله وانت بتستلم الحجر الاسود ارفع ايدك كده بس للعزه هنبقى معاك اهو بس يعني لقطه للعزه يعني لقطه لهبل يبقى هبل ده مش ليه مش ليه اي حاجه كده طب الموضوع ده فيه حاجة يعني أبو جهل يسلم يا جماعة وإن أبو جهل هيبقى ماشي مع أبو عبيدة بن الجراح في أي في أي في حاجة في الموضوع ده إيه يعني يا جماعة يا ده يا جماعة رافع إيد يعني يا عم أنت بتطوف حوالين الكعبة ومع النبي يعني أنت خايف على قلبك إيه اللي هيحصل سبحان الله هذا الأمر جعل النبي يفكر فيه يفكر يعني هل ده في مصلحة هل ده ممكن ينبني عليه شيء هل هل هل ايه اللي حصل بقى ماذا كان رد الله سبحانه وتعالى وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليه لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ده انتوا مش كان هيصاحبوك ده انت هتبقى انت الخل باللقطه دي اه ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا لقطة صغيرة خالص ظاهرا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله أكبر وإن كادوا ليفتنونك خلي بالك كل post أنت بتشوفه إن كادوا ليفتنونك دايما شوفها كده إن دي فتنة سبحان الله ونزلت لا أعبد ما تعبدون فكانوا يساوموا النبي حتى سألوه شهرا واحدا فأبى عليه قالوا شهر لا وأصر على هدمها فسألوه طيب يا رسول الله مش هنهدمها احنا يعني حتة اللي احنا نهدم لا ده احنا هو حاسس ان هو ياما سجد وياما ده ياما بكى هنا وياما عيط وياما دعاه وقال له انا مراتي تعباني يا لاد انت بتعجن كتير فاعجن في المسألة دي فياما في فعلا عمر مليان احتكاك ومعايشة وعكفوا كتير هنا ده عملوا اعتكافات وموالد ونصبة يجي مش صعبان عليه العشرة فسألوه ألا يهدموها بأيديهم العرض ده فيه إشكال عقدي في إشكال عقدي إن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق يعني الإشكال كل العروض اللي فاتت لا في إشكالات عقدية ما ينفعش وحاشاه صلى الله عليه وسلم يوافق لكن هنا خلاص دي منزلة إيمانية أنت مش قادر عليها خلاص فقال النبي أما كسر أوثانكم بأيديكم نعفيكم منه أرسل النبي أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم الله ياه واخدين بالكم يا جماعة أبو سفيان وقبلها خالد الله أكبر شوفوا التوحيد بيعمل إيه في النفوس شوفوا الكبار العتاولة ده دول اللي كانوا بيجيبوا البنزين للات دول اللي كانوا بيشعللوها دول يمكن كانوا اللي بيرشوا القعدة سبحان الله فذهب المغيرة بن شعبة فلما بلغ الطائف خرجت نساء ثقيف حصرة يبكين آلهتهم قاعدين يبكوا على الآلهة ويندبن وبتاع وسميت الولية ولية لكثرة الولولة وقعد بقى يزرين على رجالهن الذين أسلموها اللي ضيعتوا اللات منكم لله وقاعدين بقى يجيبوا ايه القصة دي كلها فلما هم المغيرة بهدمها قال لأبو سفيان ألا أضحكك من سقيف وطبعا كان المغيرة برضه إيه شخصية إبداعية لطيفة جدا زي كده ابن رواحة فقال بلى يقول له أضحكك عليهم قال له بلى فأخذ الفأس وضرب به الله ضربة واحدة ثم صاح وخر على وجهه كأنه صعق ضربه خبطة كده ضرب اللات بالفأس قال آه يا إيدي فأول ما قال فارتجلت الطائف بالصياح سرورا بأن اللات قد صرعت المغيرة عارف بقى اللي هو كأنه بيقول إيه عاوز عاوز كل يعني قطرة كفر تئب كده وتطلع من القلب كأنه بيضغط على القلوب زي ما أنت بتضغط كده يعني على عارفين الراني لما تيجي تشربه ودنك تجيبها يمين وشمال عشان تجيب حته الفاكهه اللي باقيه دي وهو بيضغط بقى يطلع كل ذره كفر موجوده جوه فقعد فهم كلهم دانهم يصيحوا سرورا بان اللات صرعت المغيره واقبلوا عليه يقولون ويحك كيف رايتها انها تهلك من عاداها انها تهلك من عاداها قام المغيرة يضحك من القوم ويهزأ من حمقهم ثم أقبل على اللات يضربها بمعوله وهو يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فرد صمد يا كان ده إمتى كان في رمضان هدمت الأصنام اوعوا تنسوا السلسلة دي الهدف من السلسلة ديت إن رمضان مش بمجرد السجادة ولكن رمضان هو بيساعدك انك تكون في المحراب ايا كان محرابك محراب صلاة ام محراب حياة اهم حاجة تكون مع القرآن وتفعل القرآن في الحياة فهؤلاء فعلوا القرآن وعاشوا القرآن ومن الحاجات اللي استفدناها من الحدث ده ان رمضان هو شهر هدم الاصنام سواء اصنام العقل اصنام القلب انت النهارده عندك افكار فيها سموم تتعلق بالاسره تتعلق بالمراه مع القران اطرحي قلبك وعقلك قدام القران وخلي القران يكلمك وتكلميه هتلاقي نفسك مره واحده هدمت اصنام كتيره قوي قوي قوي مبتلى بشهوات ما بتعلق ما اعرض قلبك على القران على الصلوات هتلاقي رمضان والقران بيهدم لك اصنام كتيره قوي قوي حصل لك خمول وتركت وأخلدت إلى الأرض وبقيت متعلق جدا بيها اعرض نفسك للقرآن هتلاقي القرآن بيحثك وبيهيجك تاني إنك ترجع وإنك تبذل وإنك تكون شخصية رسالية من أول وجديد وتهدم أصنام الغفلة اللي موجودة دي كلها ربنا يسددنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وإن شاء الله مع حدث جديد المرة القادمة